من قلبي ما هو لازم اسامح واغفر واديهم عطف وحبي بدعي ربنا يرعاني ويزود فيني بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله الذي علمنا أن النظافة من الإيمان وبعد أحبابي المشاهدين في كل مكان أنا هتغير وهتنظف وهبقى أنظف وأنظف آه طبعا الحمد لله ننظف كلنا وأنا نظيف وزي الفل لكن أنا هنظف نفسي وهنظف شرقي وهنظف جنينتي وهنظف اللي حواليا قريت مقالة في جورنان في أمريكا المقالة بتقول إن في واحد دفع 500 خليني اقول لكم المقاله بالظبط 560 دولار عقوبه عن رمي قشره موز 560 دولار دول كتير قوي على قشره موز هم بيقولوا في اسباب الحكم ان رماهم بالمخالفه والمخالفه 124 دولار بس لكن ما راحش دفعهم على طول فكلف المحكمه 413 دولار وكان في ضريبه على تكاليف المحكمه كمان 25 دولار بقى عليه 560 دولار رغم ان قشرة الموز تتحلل سبحان الله العظيم 560 دولار 3 4000 جنيه يدفعهم عشان رمى قشرة موز قشرة موز عندنا نهي كامل عن القاء اي ما يؤذي الطريق اي ما يؤذي المارة اي ما يؤذي البني ادمين حتى ما يؤذي الحيوانات حتى ما يؤذي خلق الله سبحانه وتعالى لان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن ادم عشان كده قلنا سبحان الله التدخين حرام حتى ريحته حرام حتى ريحه الدخان حرام كلامنا واضح محتاجين ان احنا نعدل سلوكياتنا من قلب ميدان التحرير اللي احنا فيه دوت يوم 17 فبراير قريت مقالة مترجمة جميلة ورائعة المقالة خليني أقولها لكم لسنة كانت بداية ثورة شباب التحرير بيضاء سلمية نقية كانت النهاية أيضا غير عادية فقد لفت أنظار العالم شبابا اعتصموا مطالبين بحقوق شعب بأكمله في الكرامة والعيش الطيب وبعد انتصارهم وتحقيق مطالبهم تركوا ميدان التحرير مكان اعتصامهم طيلة 18 يوم أنظف وأجمل وأبهى وأسعد من مكان فبصمتهم على كل شبر في الميدان حتى إن إن أسدي قصر النيل بدوا سعداء مبتسمين بنظافة لم يشهدوها من قبل بدأت حملة النظافة الغير عادية في مصر من ميدان التحرير لشارع الهرم لكوبري 6 اكتوبر لمدينه نصر لكل المدن والقرى والنجوع في مصر كل الناس بتنظف وكلنا عايزين ننظف من هنا وعم محمد قاعد معانا عم محمد اللي قاعد بساله يا عم محمد انت بتنظف قد ايه؟ قال لك ده الناس هنا بيجوا يرموا الحاجه ويمشوا وانا ماشي بقيت ابص سبحان الله في الارض ابص على الحاجات اكتر حاجه بلاقيها مرميه اعقاب السجاير اعقاب السجاير كوز الذره كلنا عايزين نساعد عم محمد اللي بياكل شيبسي وتلاقي الورق الصغير الرخم دوت اللي مش ممكن مش ممكن مش ممكن تلاقيه في اي مدينه متحضره ولا دوله متحضره واحنا هنا في ميدان التحرير بعد التحرير التحرير الحقيقي للنفوس التحرير الحقيقي للشعب التحرير عشان يبقى عندنا كرامه طب بعد ما نظفنا الشوارع ودهنا الارصفه محتاجين نغير سلوكياتنا ما ينفعش حد مننا تاني لا يرمي عقب سجارة ولا يرمي كيس ولا يرمي كوز ذرة زي ما كنا قاعدين نشوف عم محمد ونساعد معاه ولو ساعدناه شوية وهو قاعد هنا طول النهار محتاجين يبقى معانا كيس في العربية ما نرميش فيه حاجة أنا هتغير وأحافظ على الشارع هتغير وأنظف الشارع هنظف الجنينة وهنعمل خطوات ونتكلم فيها النظافة من الإيمان والله جميل يحب يحب الجمال ثورتنا الحقيقية بتبدأ من دلوقتي لما شاء الله عشان فعلا نبقى متحضرين وكبار ما عادش ينفع تاني اقبل ما عادش ينفع اقبل حد يرمي في الشارع كيس ولا انا ارمي كيس ولا ابني يرمي كيس ولا حد يرمي كيس كنا بنتفرج على الاعلام ونشوف الاعلان دي زباله يا جاهل ما عادش في حد جاهل لان ما عادش في حد يرمي زباله لا غني ولا فقير لا راجل ولا ست ازمه عشناها بنحاول نصلحها وهنصلحها وهنتغير هنتغير للأحسن هنتغير للأفضل هنتغير في الشارع هنتغير في البيت هنتغير في العمارة هنتغير في الحي كلنا محتاجين ثورة التغيير من قلب ميدان التحرير نبدأ تاني وانت في مكانك وانت موجود في مصر وبره مصر انت انسان لك اخلاق وانسان طيب وانسان طاهر وإنسان متحضر وإنسان لا تسمح لا تسمح لأحد أن يلقي عليك عقب سجائر أو ورقة أو حتى منديل ناخد فاصل ونرجع هتغير مهما يكون واللي مقسوم لي يكون تتغير كل حياتي واسجد لإله الكون هتغير واعبد ربي وادعي للناس من قلبي ما هو لازم اسامح واغفر واديهم عطفي وحبي
بسم الله رجعنا بعد الفاصل عشان نواصل حملة النظافة حملة التغيير حملة النظافة ديت بت- ببقى متأثر جدا على قد ما ببقى فرحان وأنا موجود في الحج أو في العمرة وموجود في مكة مثلا المكرمة فببقى زعلان قوي من سلوكيات المسلمين اللي بترمي الحاجة مكان ما هي موجودة وتقول لك أنا مش لاقي وأنا فعلا لما نزلت الميدان ببص يمين وشمال مش لاقي ولا باسكت ولا بيسموها سلة مهملات لكن أنا أنا شخصيا لما ببقى عايز أرمي حاجة بروح حاططها في جيبي ارميها في جيبي لحد ما اروح ارميها في مكان انا متاكد ان انت احسن مني وحضرتك احسن مني وهتعلمكم عيالكم احسن ما اعلم عيالي احنا احسن من بعض في الخير احنا بنتنافس مع بعض في الخير حط كيس بلاستيك حط فيه الفضلات والمهملات لو انت ما لقيتش باسكت خليك ماسكها احمل همها لان في الاخر انت عمرك ما هتقبل ان حد يخش يرمي حاجه في بيتك والشارع ده بيتنا اللي بنعيش فيه اكتر بكتير ما بنعيش في جوه البيوت وجوه الشقق كل واحد فينا بيعيش في الشارع كتير نتيجة ان هو نازل شغله نتيجة ان بيأدي مصالحه نتيجة ان عنده مهام بيأديها بيمشي في الطريق محدش بي, بي يعني بيبقى عايش جوه البيت بس او عايش جوه مكان عمله بس كل واحد فينا له مصالح تختلف حتى اللي جاي عليه لو هو جاي طيب ومتفائل ومبتسم تبقى عنده عدوى فهيبقى هو كمان مبتسم زي ما كلنا عارفين لو دخلت ربنا يعافينا ويعافيكم على مكان في حد حزين او في ميتم او في ناس بتعيط افتكروا ايه التاثير لو لقيت حد بيعيط اكيد هتتاثر لو لقيت حد بيضحك اكيد هتضحك وجربوها انت لو دخلت على ناس ولقيتهم بيضحكوا طبيعي هتضحك اكيد هتبتسم اكيد هتحس بالسعاده الغامره اللي بتبقى موجوده على الناس رغم ان انت ما تعرفش ايه السبب اللي الناس بتضحك عليه كذلك كل واحد فينا لما بياخد بعضه ويسافر بره كنت مع احد اصدقائي ونزل سبحان الله هو مدخن ربنا يا رب يصلح حاله ويتوب عليه وعلى كل المدخنين لان ماسك عقب السيجاره مش راضي خالص على الاطلاق يرميه فبقيت قاعد مبسوط بيه قلت له ليه سبحان الله قال لي لان انا ما لقيتش ولا عقب سيجاره موجود في الارض ولا عقب سيجاره موجود على الارض في اي مكان فانا ماسك السيجاره لحد ما لقى مكان يطفي فيه السيجاره سبحان الله بلد تمشي فيها ما تلاقيش ولا عقب سيجاره موجود في الشارع انا محتاج اتغير من دلوقتي واقول لك وحتى لو بتشرب سجاير على الاقل ما ترميش عقب السيجاره في في الشارع وربنا يا رب يتوب عليك من السجاير يا رب وعلى كل الناس من عدم الانتباه لافكار النظافه البسيطه جدا سنة 950 ميلادية كانت الأندلس وكانت قرطبة وقرطبة من أكبر إن لم تكن الأكبر على الإطلاق في أوروبا في ذلك الحين وفيها 80 ألف متجر 80 ألف محل مش هنقول بقى زي محلات وسط البلد لا أعظم كمان 80 ألف محل في قرطبة كلها تنار في الليل وكلها في الليل تنظف مكانها تنظف الشوارع وتنظف حوالين المحلات واللي يعمل كده أصحاب المحلات وتأتي عربات القمامة لتأخذ سبحان الله القمامة أو الفضلات اللي موجودة من المحلات في الشوارع بيجمعوها على جنب جوه أكياس أو حاويات وتتحط على عربية تجرها الثيران لتكون في مكان دفن المخلفات أو استخدام أو إعادة هيكلة المخلفات إعادة تدوير زي ما بنسميها اليومين دول سنة 950 ميلادية احنا سنة 2011 وده كان موجود في خلافة المسلمين في الأندلس واللي خدوه في فرنسا بعد كده وتعلموه اتعلموا النظافة وتعلموا نظافة الشوارع قبل الحملة الفرنسية على مصر بكتير اتعلموا نظافة الشوارع من قرطبة من الأندلس من المسلمين من الثقافة الحقيقية الإسلامية عشان نبقى فاهمين ما ينفعش يبقى فيه في الشارع لا عقب سجاره ولا زباله ما ينفعش ترمي على السلم بقيه الاكياس ولا كيس الزباله عشان تيجي القطط تقعد تاكل في كيس الزباله يبقى مرمي على السلم عشان يبقى مدخل العماره بايظ عشان يبقى الشارع مليان زباله لم يعد يصلح ذلك بعد الثوره ما عادش نسمح لانفسنا ان احنا عفوا نبهدل الدنيا أو نبهدل الشوارع النظافة نظافة زي ما احنا ما شاء الله زينا الشوارع زي ما دهنا للصفة إن شاء الله هننمي جوانا وهنزرع زي ما بنقول زراعة النظافة عشان نحصد الجمال عشان نحصد نحصد الزينة ما ينفعش أروح شارع الهرم ألاقيه عفوا مكان قاذورات ولا زي ما بيقولوا بقى السياح هيجوا يشوفوا نزلة السمان في فضلات ومخلفات الأحصنة والخيول ما عادش ينفع الكلام ده انا هتعلم النظافه وهبدا من دلوقتي انا بقول لكم انا هتغير هكون انضف هنضف الشارع هتغير مهما يكون واللي مقسوم لي يكون تتغير كل حياتي واسجد لإله الكون هتغير واعبد ربي وادعي للناس من قلبي ما هو لازم اسامح واغفر واديهم عطفي وحبي عشان ابدا واقول هنضف الشارع ازاي هبدا من دلوقتي وهقول بكل عزيمه وكل اخلاص وكل جديه بكل جوارحي مش انا لوحدي انا واولادي وانا ومراتي وانا واخواتي وانا وابويا وامي وانا والناس اللي في الشارع وانا كل الناس الطيبين الموجودين يا جماعه عايزين نحافظ على الشارع نظيف يا جماعه عايزين نحافظ على بلدنا نظيفه عايزين نحافظ على مدينتنا نظيفه وهنبدا واحده واحده وزي ما احنا بدانا وقت الثوره ونظفنا الميدان كمان هننظف من جوانا كل ميدان هيبقى موجود وهنحافظ عليه واهم من ان احنا ننظفه ان احنا نحافظ عليه هنعمل حمله ونعمل حمله الكيس الكيس اللي يبقى موجود جوه العربيه عشان حتى لو انت مدخن ربنا يا رب يتوب عليك من التدخين تاني لان انا عارف ان كل مدخن نفسه ربنا يتوب عليه من التدخين مش هترمي عقب السيجاره في الشارع هتحطه جوه الطفايه والطفايه تفضيها جوه الكيس والكيس تحطه جوه الكيس الكبير ويبقى عندنا احنا اللي بننظف لنفسنا واحنا اللي نتعلم ويا رب نلاقي حد بيسمعنا وحد يقدر فعلا يعمل حمله قوميه عشان تبقى شركات اعاده تدوير القمامه احنا انا عشت في الغرب شويه عشان اروح ارمي كيس الزباله بروح ادفع على كيس الزباله 100 جنيه عشان انا اللي اخده واروح ارميه واركب عربيتي وادفع بنزين العربيه ب 12 جنيه اللتر ولا ب 15 جنيه اللتر بموازين اليومين دول والله احنا عايشين في نعمه جميله قوي عايزين بس نحافظ عليها عشان ربنا يديمها علينا لان سبحان الله ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد ربنا بينعم علينا بنعم كتيره قوي عايزين نحافظ عليها عايزين نبدا حمله النظافه كل الجمعيات الاهليه وكل الناس الخيرين انت يا عم هات لك شويه اكياس واديهم للناس عشان تبقى عندهم الفكره يحافظوا على كل الفضلات علم عيالك النظافه علم عيالك ما يرموش ورقه في الشارع وخلي الموضوع بجد خلي الموضوع فيه عزيمه خلي فيه اصرار زمان كنا بنعمل حملات واحنا طلبه ما شاء الله يقول لك هننظف المدرسه هننظف الشارع هننظف الحي في الثوره ما شاء الله كان عندنا اللجان الشعبيه نظفت الشوارع ونظفت العماره ونظفت الحي عايزين يبقى عندنا كل شهر يوم بلاش كل اسبوع كتير بصراحه كل اسبوع مش هناخد احنا الأ- يوم الاجازه بتاعنا ننظف الشوارع لا يا عم كل شهر كل شهر تتجمع الناس زي ما شاء الله ما اتجمعوا واتجمعوا في خير واتجمعوا عشان يعملوا ثورة حقيقية ثورة على نظام فاسد على نظام بائد ثورة على عدم النظافة ثورة على عدم الطهارة ثورة على عدم الكرامة عايزين يبقى عندنا كرامة نتجمع تاني ننظف شوارعنا مرة كل شهر مش عيب والله فرصة نتكلم بعض في التليفون فرصة نلتقي فرصة نتكلم على حاجة جميلة ويا ريت نعمل جنينة كل واحد فينا لو يقدر يشتري زرعة مش هنقول نلم من كل بيت 10 جنيه تعالوا قدرنا نلم 10 جنيه كويس خلوا الشباب ولادكم يستثمروا حياتهم في كده يروحوا يجيبوا زرع من عند بتاع الزرع ويحطوه في الشارع بتاعهم ويعملوا جنينة صغيرة يعملوها في قصاري زرع يزرعوها جنب البيوت يزرعوها جنب الأرصفة ويبقى فيهم حد بيسقي الزرع يتعلم تبقى الزرعة دي بتاعته عشان لما تكبر الشجرة تبقى الشجرة دي بتاعته بتاعت ولاده وبتاعت اخواته بتاعت كل الناس الطيبين سبحان الله عندنا اثر جميل قوي بيقول لنا لو ان القيامه قامت وفي يد احدكم فسيله فليزرعها ان صح الحديث لو في ايدك خير تقدر تزرعه ازرعه ولو في ايدك فسيله تزرعها ازرعها مع النظافه خضره جمال سبحان الله من السعاده الخضره والجمال والوجه الحسن والنظافه والبيت الواسع مفيش اوسع من كده في بلدنا ولا اجمل من كده بس احنا نحافظ عليه وعلى فكره كل ما نخضر كل ما تبقى معدلات النظافه اقل بكتير لو عندك مكان فيه مشكله وفي ناس بترمي فيه زباله هات زرع وحطه مكانه الناس سبحان الله بالفطره السويه بتتكسف وبتتكسف على دمها وبتتكسف قدام الجيران حتى بيتكسف لو في مكان زباله وحطيت فيه زرع يرمي فيه ثاني الزباله شوفوا مكان وشوفوا ناس نحط عندها هذه القمامة عشان نطلعها ربنا يعافينا من نفوسنا قبل ما نطلعها من بيوتنا ومن شوارعنا ونبقى فعلا من جوانا نضاف ومن برانا نضاف شوارعنا زي بيوتنا كلها نظيفة أنا هتغير وهنضف الشارع أنا هتغير وهنضف نفسي أنا وأنتوا أكيد هنتغير لو سمحت يا ست الكل ما ترميش صندوق الزبالة قدام باب الشقة أو كيس الزبالة قدام الباب عشان في الاخر انت اللي هتنضفي الباب نشوف حل والحلول كتيرة مش انا اللي هقولها لكم بس انتوا ابدع مني واحسن مني وافضل مني بس انا بقول لكم انا بدأت دلوقتي وانا هتغير ان شاء الله وانتوا كمان السلام عليكم ورحمة الله هتغير مهما يكون